المكتبة الصوتية بكنيسة السيدة العذراء عياد بيج شبرا تقدم عظة للأب الموقر القس أرمية بولس يوم الأحد المبارك الموافق 5 أكتوبر 97 في إنجيل يوحنا الإصحاح 12 آية 32 الله يجعلنا سامعين وعاملين بالكلمة له المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد آمين
وقفنا المرة الماضية عند سؤال لماذا الصليب ناس كتيرة بتسأل السؤال ده ليه المسيح اتصلب واحنا وصلنا في انجيل يوحنا اصحاح 12 لغاية الآية اللي بيقولها الرب يسوع في آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع يمكن واحد يسأل سؤال طب ما ممكن يكون يقصد الارتفاع يعني ايه الصعود لكن الآية اللي بعديها توضح توضح يعني آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع 33 قال هذا مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يموت تبقى فهمت الآية وأنا إن ارتفعت عن الأرض يعني إيه ترتفع يعني طريقة الموت ونيجي نسأل السؤال ليه المسيح مات مصلوب ليه لعدة أسباب لو قعدنا العمر كله نتأمل في الصليب مش هنخلص لو قعدنا العمر كله نفضل نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم عن الصليب وبعد ما نوصل هناك نلاقي اللي اتكلمناه عبارة عن شذرات بسيطة جنب عمق لأن سنرى كل شيئا وجها لوجه لكن بحي... بحسب إمكانياتنا البشرية وبحسب الومضات اللي بيعلنها لينا الروح القدس يعلنها لينا عن طريق كلمة الله نجد أمور كتيرة بتوضح ليه الصليب أول حاجة الصليب شجرة الصليب شجرة مصنوع من الشجر والشجرة هي كانت سبب ضياع آدم أخطأ فمد إيده على الشجرة وكلب والايد اللي تتمد على حاجة حرمها الله المفروض تتسمر في مكانها الايد اللي تتمد على حاجة حرمها الله تتسمر في مكانها تقف مشلولة والرجل اللي مشيت لهذه الشجرة برضه تتشل وتتسمر في مكانها لان عنده وصية الله ادم كل من الشجرة وبعد ما كل من الشجرة وغلط غطى نفسه بورق الشجرة وبعد ما غطى ورقه من ورق الشجرة لما سمع صوت ربنا راح اختبأ خلف الشجرة يعني الشجرة كانت سبب العصيان وكانت سبب التغطية الذاتية وكانت سبب الاختفاء من وجه الله من ناحيته لما كان بقى عبد الابليس يبقى ابليس استفاد من غلط ادم ان بقى سيده وهو بقى عبد فاذت الانسان ان سلطت عليه ابليس بالنسبة للانسان عرته يبقى رفعت راس الشيطان وحطت راس الانسان ده في الاكل طيب وفي التغطية تعرية عرت ورق التين منفعش واتضح ان ورق التين لعنة عشان كده الرب يسوع لعن شجرة التين فمن ناحية الإنسان عرته طب ومن ناحية الله حطت فاصل بين الله وبين الانسان يعني خصام بقى فيه حاجة بتفصل مش بيقول والحاجز المتوسط ايه هو الحاجز المتوسط الشجرة ادم انت فين وربنا اللي بينادي وكلمة انت فين مش معناها مش شايفه لا مش سؤال استفساري سؤال ايقاظي بيصحيه زي المدرس لما يدخل الفصل ويروح سائل سؤال مش بيسأل سؤال عشان يستفسر من الطلبة لكن بيسأل سؤال عشان يهيئ ذهن الطلبة للي هيحصل لما بيقول له قايين اين هابيل اخوك كان اخوك الراجل افتكر كده بسذاجة ان اين اخوك افتكر ان ربنا مش عارف فدي جرأت وقال له انا حارس لاخوي حطيتني حارس لاخوي فهنا احبائي الصليب عند الصليب المسيح حب يرد اختار الشجرة عشان يرد اللي ضيعه ادم نمرة اتنين عند الصليب المسيح اتصلب بين السماء وبين الارض يعني اتصلب فين في الهواء وش معنى اتصلبت في الهواء يعني في عقر دار الشيطان لان الشيطان اسمه رئيس سلطان ايه الهوى تصور لما واحد كده يروح يقابل في وسط مملكة يدخل عرين الاسد شوف يدخل عرين الاسد ويحاربه في قلب العرين وهنا التحدي والله لما حب يحارب الشيطان ما حاربوش بالقوة لان لو حارب الله الشيطان بالقوة كان اباده كان اباده ما في ناس كتيرة تسأل السؤال ليه ربنا سايب الشيطان ما ابادش ليه الله الشيطان لو اباد الله الشيطان لسقط بر الله يعني ايه سقط بر الله عشان تبقوا عارفين لان الشيطان لما خلى ادم يغلط ما اجبروش خلينا صرحة ما مسكش الثمرة وكتف ايديه وفتح له بقه وسد له مناخيره وزقها له لو كان عمل كده كان معلش لا ده من بعيد اشار عليه وقال لربنا انت بتشير وانا بشير وشوفوا هيسمع مين فكونوا ان يسمع لابليس وما يسمعش لله ويجي الله يبيد ابليس يبقى اذا كان ابليس في مشهورته اقوى من مين من الله في مشورته لان بحكمته لكن الكتاب يقول لك الم يجهل الله حكمة هذا ايه العالم هيوقفه جاهل عند الصليب ده لو كان الشيطان يعرف ان الصليب ده هيسحق روحه كان منع الناس كلها انها تصلب كان دافع عن يسوع لكن المسكين كان الطعب جري جري على الجسد عشان يمسحه وهو بيمسح الجسد لقى نفسه ايه اتمسح وكان ناس مش واخد باله من حتة انت تسحقين عقب وهو يسحق ايه رأس ما خدش باله من الحتة دي ما خدش باله لان الشيطان بيقف ضد بر الله دايما يا احبائي لازم تخلوا بالكم من الحتة دي وتعرفوها فين تعرفوها عند ايوب عند ايوب قال يعني هو ايوب بيعبدك كده ببلاش ما انت مديله خير ومسيج حوله طب بقول لك ايه شيل الخير اللي حواليه ان جدف عليك في وشك فهو بيقف هو دخل عن طريق الحيلة والحكمة في تحدي الله فكيف يدخل الله عن طريق القوة فقال له طيب انت مش دخلت بالحكمة قال له, قال له انا هدخل لك بالحكمة قال له بس انت اقوى مني قال له هحاربك بضعفي هحاربك بضعفي عارف زي واحد يقول لواحد ايه يجي حرب يقول له لا ما انت اقوى مني يقول له طب ايه رايك يربطوني بحبال ويكتفوني ويربطوني كلي وتدخل معي في حرب ايه رايك انا هحاربك بضعفي وفي قمه الضعف هنتصر عليك قال له الاب قال له الاب هيتركني يتركني يعني ايه يعني الهي الهي لماذا تركتني هذه النقطه النقطة اللي احنا بنسأل فيها إلهي إلهي لماذا تركتني عند الصليب هل تركوا؟ تركوا تركوا ليه؟ مش فارقوا هو لم يفارقه لكن تركه عارف بالظبط زي ما ايه ما تبقى ماشي مع واحد صاحبك وانتوا ماشيين مع بعض يطلعوا له اعداء يمسكوا يقولوا انه عقل وانت واقف تعمل ايه يتفرج بعد ما ياخد العلقه تمشي معاه تقول له يقول لك ايه يا اخي سبتني ما قدرتش تدافع عني هو تركه سلم وتركوا الحاجتين عشان تبقوا عارفين الترك حاجتين تركوا ان يشعر بالالام زيه زي اي واحد يعني كان ممكن اللاهوت يقوم بعامل البنج بالنسبه ليه للناسوت عارف اللي بيعمل عمليه ويدوله بنج هيحس لا دي كانها عمليه بدون ايه بدون بنج يعني الالام اللي اتالمها المسيح هي هي الالام اللي اتالمها اي واحد نمره اتنين تركوا عشان يبين بشاعة الخطية تركوا يعني لم يستجيب له تتصوروا في المزمور 22 اللي كنا بنجاوب في حتة فيه يقول له إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي يعني إيه في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي أصل المسيح وهو على الصليب مر عليه ليل ونهار مش مرت عليه ضلمة ضلمة كام ساعة ثلاث ساعات ليل أتاري في الضلمة على فكرة في فترة الضلمة واخدين بالكم ما تكلمش ولا كلمة أتاري كان بيعمل ايه بيدعو بيدعو طب ليه لا يستجيب قال لك تشوف ما هو هنا بر الله يبان طول ما انت بار يستجاب ليك طول ما انت خطية مش ممكن يستجاب ليك من ساعة ما اتولد لغاية عند الصليب هو ايه بار عشان كده ايه كان بيعمل ايه يستجيب لي يعني حد يقدر يجيب لي حتة ايوه عند قبر العازر خلي بالكم لما جه رجع عليه ايها الاب اشكرك لانك استجبت لي وانا اعلم انك تستجيب لي في كل حين اعلم انك تستجيب لي في كل حين طالما هو بار يستجيب لي طب والخاطي يستجيب له لا طب والمسيح على الصليب يعتبر ايه خاطي خاطي ازاي ده بقى خطية صار خطية لأجلنا عشان كده مرضيش يستجيب في انجيل القداس شرحتها مثلتها بحتة الاسبوع اللي فات مثلتها بجدعون جدعون لما جه يحارب قال ربنا كان ايمانه ضعيف قال له يا رب انت هتخلص بيا اسرائيل قال له اه قال له بس انا عندي شك عايز علامه قال له ايه قال له انا هطلع على السطح وهحط الجزه بتاعت الصوف على السطح وبكره الصبح لو لقيت الارض كلها ناشفه والجزه مليانه ميه يبقى انت فعلا هتخلص بيا اسرائيل قام الصبح مسك جزه الصوف وعصرها ملت كوبايه ميه كوبايه ميه اتملت بالكامل اناء كامل اتملى فجاله شك ما ربنا بيستخدم ده كله نور قال لك احسن تكون الجزه هي طبيعتها تمتص ايه الميه فقال له معلش يا رب احتملني الليله بقى عايز انا اصبح الصبح الاقي الارض غرقانه ميه والجزه ما فيهاش نقطه ميه قام الصبح لقى الارض غرقانه ميه ويعصر الجزه ما نزلتش ولا نقطه طبعا جدعون حصلت الحتة دي والروح القدس اللي خدوا فيها بس ما يفهمش حاجة لكن احنا دلوقتي نفهم ايه هي الجذبة المسيح كنعجة صامتة امام ايه جذبيها ما هي دي الجذبة من ساعة ما اتولد لغاية عند الصليب الناس كلها خاطيين وهو وحده اللي مليان من ال... من الطل من الروح القدس مليان من النعمة هو البركة الناس كلها الأرض كلها ناشفة الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله لكن هو الوحيد الذي بلا ايه بلا خطية وعند الصليب طلعت كل المية وتوزعت لكل الارض وهو اللي بقى ايه ناشف عشان كده يقول له ادعوك فلا ايه فلا تستجيب قد صارت قوتي فيا كشفة يا ابو ثالثاني نسبة الجذبة نسبة الجذبة تحت المية جذبة المية نسبة ايوه يبقى اذا لماذا تركتني تركوا ليه عشان يلتصق بنا احنا هو المفروض انتوا اللي تتركوا مش هو المفروض انا اللي اترك وانت وانت احنا اللي يتركنا عشان كده ما قالوش ظلمتني يختم كلامه ويقول له ايه وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل فهمتوا السبب لولا ان تركوا ما كانش يرضى القدوس يقعد في وسط مين في وسط اسرائيل اسرائيل ده كلهم خطاه كلهم شر القدوس يقعد ازاي وسط الاشرار لان في قدوس اخر حمل خطايانا واعطانا قداسته فصرنا في المسيح يسوع قديسين بلا لوم صعد في وسط مملكة ابليس على الصليب ده وصاني علشان يصالح السمائيين مع الارضيين اتصلب فارد ايديه عشان يبقى فاتح احضانه للجميع اتصلب لان موتة الصليب هي اشنع موتة بطيئة لما بتقطع رقبة واحد خلوا بالكم لما بتقطع رقبة واحد الدم يعمل ايه ينزل مرة واحدة في ثواني يكون ايه يكون انتهى لكن لما تعلقوا بمسامير الدم يعمل ايه نقطة نقطة يعني اسمه الموت ايه البطيء فاكرين المرأة اللي مسكت قارورة الطير وكسرتها طيرت رقبتها ودلقتها على المسيح الرب يسوع قال ايه حيث ما يكرس بهذا الانجيل يصنع ما يذكر ما صنعته هذه المرأة تذكارا له اصل ازازة الريحة دايما خرمها ايه ضيق فلما تيجي تفضيها تنزل ايه نقطه نقطه هي مش منتظره انها تفضيها نقطه نقطه عملت ايه ما صبرتش طيرت رقبتها ودلقتها قال لها انت بمحبتك طيرت رقبتها ودلقتيها مره واحده انا بقى بمحبتي مش هموت من اجلكم مره واحده انا هطلع على الصليب وينزف دمي نقطه نقطه واموت موت بطيء لكي ما امتص غضب الاب حتى اصنع مصالحة بين السماء والارض حتى ما اصنع مصالحة بين السماء والارض ارتفع ليه عشان يموت في حتة عالية عشان كلنا نشوفه وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان مات على الصليب ليه عشان يتمم النبوة ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا قرعة على لباسي ألقوا قرعة عشان كده دي الميتة اللي أشار بيها اللي أشار بيها مشيرا إلى أي ميتة كان مسمعا أن يموت فأجاب الجميع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو ابن الانسان الله مش انت قلت عن نفسك انك انت المسيح ايوه طب الناموس بيقول ان المسيح ده يملك الى ايه الى الابد ازاي انت بتقول هيموت الله بس انت لما اتكلمت دلوقتي ما قلتش المسيح قلت ايه ابن الانسان مين هو ده ابن الانسان هل ابن الانسان ده غير المسيح وضح لنا من هو ابن الانسان فقال لهم يسوع بص الإجابة النور معكم زمانا قليلا ايه ده النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يبلغكم الظلام واحد يسالني طب السؤال الاجابه تختلف لا ما تختلفش ما تختلفش الاجابه هم عارفين ان المسيح ده اللي هينور طريقهم وهم بيقولوا مين هو ابن الانسان يعني هل المسيح ده اللي هيبقى الى الابد ازاي انت بتقول ه- ه- ال- ال- المسيح ده يموت حل لنا المسألة دي وفعلا لما تقرا في الناموس تعرف ان المسيح يبقى الى ايه الى الابد طيب ازاي احنا برضو الكتاب قال لنا المسيح يبقى الى الابد وانت النهارده جاي تقول لنا انه ايه انه هيموت يموت ولا يبقى كانت الاجابه ايه النور الشمس بتغيب لكن هتيجي تاني يوم تعمل ايه تطلع عايز يقول لهم بصوا للنور الشمس دي ليها في الارض كام الف سنة الاف السنين بل نستطيع ان نقول ملايين السنين لكن هل بتبقى النهار كله والليل كله لا انت بتقول الشمس قربت تغيب ستة المغرب مشيت الشمس راحت فين قال له غابت بس وانت عارف ان الشمس هتغيب متأكد ان تاني يوم الصبح هتعمل ايه هتطلع عايز يقول لهم المسيح هيموت وهيقوم فاستغلوا فرصة الشمس دلوقتي استفيدوا منها قبل ما تغيب سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام ايه هو الظلام صعبوا عليه صعب عليه اليهود عارفين قبل ما يتصل ما يتصل بيومين عمل ايه ما بكاش على نفسه بكى على اورشليم بيبكي عليهم مالك يا رب ده الواحد بتلاقي بتبكي مالك يا فلان يقول لك صعبان علي نفسي ما نفسك هيبهدلوني ويتفوا على وشي وهيعملوا ويعملوا لا بيبكي مالك يا رب بتبكي يقول لك صعبان عليا صعبانين عليك ليه لاني بعد ما هيصلبوني هيتبهدلوا انا مش زعلان عليا ابن الانسان ماضي زي ما هو مكتوب لكن يا ويل اللي سلموه يا ويل اليهود قيصر اللي هتفضلوه عليا حد فيكم قرا عن تيتوس الروماني لما هد الهيكل حد يعرف ان ان ان تيتوس عمل ايه في اليهود في يوم واحد قتل مليون من اليهود وجاب مسك م- مجاميع من اليهود يقول لك يقدروا بسبعة آلاف علقهم في أشجار القدس وأورشليم كلها وولع فيهم الليل كله طحنهم بهدلهم عشان كده يسوع شاف المنظر اللي هيحصل بكى عليهم قول لهم يا جماعة اسمعوني تعالوا النور معكم زمانا يسيرا سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام وحتى وهو شايل الصليب البنات شوية بنات قعدوا يبكوا قال لهم ما تبكوش عليا عايزين تبكوا صحيح انا عايزكم تبكوا بس مش عليا ابكوا على انفسكم وعلى اولادكم ابكوا على اللي هيحصل لكم من غير يسوع ابكي على اللي هيحصل لك ابكي على اللي هيحصل لك من اجلك بيقول في المزمور 22 ذاب قلبي فيا كالشمع يعني قلبه جوه زي حته شمعه حطيتها فين في النار الظاهر جات له ذبحه اصل دايما الذبحه تخلي حته القلب تعمل ايه تولع يقول لك نار نار رهيبه هنا ذاب قلبي فيا كالشمع وقلبه بيدوب وهم قلوبهم زي الحجارة لكن عارفين في مجيئه الثاني اول ما هيشوفوه هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا والمزمور يقول لك ايه امامه ذابت الجبال كالشمع من هيبته زي ما دوبت قلبي ورفضت تقبل خلاصي الجبال اللي هتقولوا عليها غطيكم هتبقى زي الشمع نار بتسيح عليكم وتطلعوا لي من قلب النار عشان احسبكم قد جاء غضب الخروف من يستطيع الوقوف مين يقدر يقف سيروا في النور ده مش ليكم بس ده ليكم انتوا دلوقتي سير في النور طول ما الروح في الجسد ليك فرصة احسن تغيب الشمس وتطلع روحك ما يبقى لكش فرصة تعمل ايه في عالم اليأس هتقول له رجعني تاني رجع مين قبلك سيروا في النور اوعى تبيع يسوع الدنيا كلها ما تسوهوش الدنيا كلها تقدم محبة عمرك ما تحلم بيها لو كتبت الكون كله بدل محبته تحتقر احتقارا سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام الذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب يعني انتوا يهود مش عارفين انتوا رايحين فين انتوا رايحين لقضاكم برجليكم وانتوا مش دريانين يا سلام لما روحوا البيت الحمد لله غمة وانزاحت مات واندفن صحيح احنا قلنا ليس لنا احنا ما بنحبش قيصر لكن برضو مش عارف بيقول لك الغاية تبرر الوسيلة ليس لنا ملك الا قيصر قال لهم لا يا شطار وانتوا حكمتوا على انفسكم وهو قيصر هيسيبكم ذوقوا طعم قيصر ذوقوا طعم قيصر ما دام لكم النور امنوا بالنور يبقى الاول سيروا وبعد كده ايه امنوا ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور يبقى المشي في النور يبعد عننا ايه الظلام والايمان بالنور يخلينا نتولد ولاده جديده لكي تكونوا ابناء النور لو امنت بربنا تبقى ابن ربنا وربنا طبيعته ايه نور من نور اله حق من اله حق هو طبيعة نور آمن بالنور لما تقف قدامه هتبص تلاقي نفسك انت اللي نورت زي القمر لما بيقف قدام الشمس بينور لما القمر بيحط بينه وبين الشمس الارض بيظلم وكل ما الارض تتزحزح شوية تطلع حتة نور يبقى هلال صغير انت بتشوف هلال هو الهلال ده هو القمر دي جزئيه منه طب والباقي مش شايفينه ليه اصل الارض عكس لامتى هيبقى فكرك في الارض لامتى يكون هو ده على فكرة بعد ما قال لهم الكلام ده يقول ايه تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم بعد ما قال سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام عمل ايه مضى واختفى عشان يحسسهم بالظلم يا احبائي ربنا ما بيبقاش بعيد عن حد تفتكروا ربنا بيسيب حد ابدا عارفين الاشرار يقولوا له ايه يقولون له تباعد عننا عارفين الاشرار بيقولوا لربنا ايه تباعد عننا لسنا بطرقك نسر يعني ابعد عننا احنا ما بنحبش ايه طريقك وهو ليس ببعيد عنهم الله لازق لهم تصور بيقول لربنا ايه تباعد عننا بطرقك لا نسر وهو ايه ليس ببعيد عنا ويجي في الاخر يقول لهم ايه اذا تباعدوا عني انتم يا فاعلي الاسم يعني ايه يعني بيقولوا له امشي وسيبنا قال لهم انا ما امشيش انا هفضل جنبكم انتوا اللي عايزين تمشوا امشوا عشان تبقى المبادرة ما جاتش مني تبقى جات منكم عشان بكرة لما تشوفوا العذاب اللي فيه ما تقولوش ربنا سابنا تقولوا احنا اللي سيبناه انا مش هبعد عنكم انا هفضل جنبكم يعني شوفوا بيقولوا له ابعد عننا ما بنحبش طرقك وهو ل- وليس منهم بايه وهو منهم ايه قريب مش بعيد قريب واقف واقف واقف تعمل ايه يا رب يمكن يفتكروني يمكن يدخلوا في ضيقه طب وان دخل في ضيقه يقول لك نظر الى صلاه المضطر وايه واستجاب حتى المضطر مع ان لو واحد جالك مضطر تقول له اه عشان اضطريت جايني لا يا اخويا مع السلامه هو تيجي له مضطر يقول لك برضه ادعيني وقت الضيق مش مشكله انقذك بس يا ريت تستمر معايا وتنجدني وده اللي خليني دايما بقول كتير ان باب جهنم مكتوب عليه هنا يسكن الذين رفضوا ايه الله مش اللي رفضهم الله عشان كده هنا لما بيجي يقول لك اختفى اختفى ليه عشان يحسسك عنه ربنا الكتاب ذكروه عارفين مين هو شاول شاول ابن قيس بمجرد بمجرد الملك شاول ما صمويل اعلن له ان ربنا اتخلى عنك قتل نفسه ما قدرش يحتمل اوعى تفتكر اوعى تحتمل بعد الله عنك يخليك تعيش كون الله يخرج من حياتك يعني معناها اليأس الكامل دخل في حياتك اليأس الكامل دخل في حياتك هو لما اختفى ما قالش تركهم فللأبد لا اختفى عشان يخليهم يفكروا شوية يهدوا لنفسيهم عشان كده اللي يوضح الآية اللي بعديها ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عادتها لم يؤمنوا به يعني عمل لهم آيات وعمل لهم معجزات وكلمهم ولا آيات أثرت فيهم ولا معجزات قال طب أسيبهم يمكن لما اختفي عنهم شوية يحسوا انهم في احتياج يتشوقوني ليطلبوني طب ليه ليه كل ده قال لك ليتم قول أشعياء النبي الذي قال يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب ده اللي انا هتقابل به المرة الجاية الله قادر ان يبارك حياتنا ويمتعنا في الايمان ويعطينا ان نحيا المسيح يسوع العامل فينا وبنا له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين تفضل رفع القدس الاله الواحد امين واحد بيسأل سؤال بيقول ما هي المعرفة التي تزيد الغم والحزن وهل هناك انواع من المعرفة تزيد الانسان قداسة واخرى تبعده عن طريق الله ايوه معرفة الفكرية المعرفة الفكرية تضيع الانسان والمعرفة الفكرية هي الثمرة اللي اكل منها ادم لان ادم اول ما اكل اكل من شجرة معرفة الخير والشر والمعرفة الفكرية اللي هي المرتبطة بالعقل وكل ما العقل يكبر كل ما القلب يصغر كل ما العقل يكبر كل ما القلب يصغر عشان كده اذا حبيت تقول اصغر قلب قلب العلماء واكبر قلب قلب الاطفال اكبر قلب قلب ايه الاطفال المعرفة العقلية المعرفة العقلية هي العلم والعلم ينفخ يمكن واحد يسألني سؤال يعني بلاش نتعلم هقول لا نعرف معرفة عقلية لكن نوزنها بالمعرفة القلبية واحد شبهها بالآتي قال لك المعرفة العقلية دي وقود بيخلي الإنسان يعمل إيه؟ يمشي لكن المعرفة القلبية دي فرامل بتخلي واحد يقف فتصور معرفة عقلية بدور معرفة قلبية زي عربية من غير فرامل زي عربية من غير فرامل لابد انها تعمل حادثة واكتر واحد خد المعرفة العقلية سليمان الحكيم قال ربنا انا عايز معرفة وحكمة ربطها بيه بالعقل وحكمة اقدر اقود بيها الشعب وربنا اداله معرفة لحد قبله خدها ولا حد بعده خدها ورجع في الاخر قال في كثرة المعرفة كثرة الغم والذي يزداد علما يزداد حزنا المعرفة القلبية اللي قال عنها الرب يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك وكلمة يعرفوك يعني يلتصقوا بيك كالتصاق الطفل بأبيه يلتصق بيك نفس الكلمة اللي اتكتبت أن يعرفوك هي الكلمة اللي اتكتبت في سفر التكوين وعرف آدم حواء فأنجبت قايين كلمة عرفها يعني ايه؟ يعني التصق بيها بقوا الاتنين جسد واحد فخلفت أن يعرفوك يعني يلتصقوا بيك دي المعرفة القلبية مريم العذراء كانت معرفتها معرفة قلبية عشان كده الكتاب يقول كانت تتفكر بهذه الأقوال في قلبها ويقول لك عن التلاميذ فتح قلوبهم وفي آية تانية فتح أذهانهم يبقى انفتاح القلب قبل انفتاح ايه الذهن واحد بيسأل سؤال بيقول في مزمور 22 آية 20 21 بيقول انقذ من السيف نفسي ومن يد الكلب وحيدتي خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش فبيقول أرجو تفسير هذه الآية مزمور 22 ده اسمه مزمور مسياوي مسياوي يعني ايه يعني بيتكلم عن المسيا فيه مزامير اسمها المزامير الماسو الماسياوية الجمع بتاعها مسيوية المزامير دي ما بتتكلمش غير عن مين عن يسوع ما تنفعش تنطبق على اي واحد فينا زي المزمور الاول طوبى للرجل ده ما ينطبقش على اي راجل مين لم يسلك في مشورة الاشرار مين مين ما اشرش عليه الشرير وما سمعش كلامه ولا واحد كلهم اشار عليهم ابليس وضحك عليهم والجميع زاغ وفسد لكن فيه راجل واحد بس هو اللي ما قدرش الشيطان يشير عليه اللي هو الرب يسوع زي المزمور الثاني زي المزمور السابع زي المزمور الستاشر زي المزمور 22 فالمزمور 22 بتاع الهي الهي لماذا تركتني مين اللي كتب المزمور ده داوود طب هل المزمور ده ينطبق على داوود لا عارفين لو قلنا ان داوود اللي بيقول الكلام ده يبقى داوود بيناقض نفسه لان داوود لما جه يتكلم عن نفسه قال كنت فتى والان شيخ لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبز ازاي بتقول من ساعة ما اتولدت لغاية النهاردة ما شفتش حد ربنا تخلى عنه وازاي انت بتقول في اية تانية ابي وامي تركاني والرب ايه ضمني واية تالتة تقول ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يقول الرب وجاي النهاردة تقول الهي الهي لماذا تركتني لا ده مزمور مسياوي الله لم يترك كل الخطاة لكن ترك مين ترك المسيح تركوا ليه للصليب تركوا للصليب تصوروا حتى آدم حتى إبراهيم لما قال له اذبح ابنك قدر يتركه للنهاية لا جه عند ما جه يرفع السكين قالوا بس كفاية كده لكن لما اترفعت السكين على يسوع ما قالش كفاية عشان كده اجتازوا الصلب وتركوا تركوا ترك ايه ترك كامل حتى المسيح في المزمور المسيح يسوع يقول ايه في المزمور صرخوا إليك آباءنا فنجيتهم يعني كل الآباء صرخوا لك وسمعت لهم أما أنا فدودة لا إنسان أنا عبارة عن دودة محدش يسمع لها وليه دودة؟ أصل الدودة تتسحق بالرجل ومين اللي سحق المسيح؟ كم واحد سحق المسيح؟ ها؟ اتنين اتنين سحقوا المسيح الشيطان والآب الشيطان سحقه والآب سحقه الشيطان سحقه عن طريق الأشرار بالظلم والآب سحقه بالعدل نجيب الآيتين الشيطان سحقه الآية يقول إيه أنت الحية تسحقين عقبه يبقى مين اللي هيسحق عقب عقبه يعني جسده لكن راسه اللي هي روحه الشيطان ملوش سلطان على روح ايه المسيح لكن ليه سلطان على ايه على جسد انت تسحقين عقب يبقى اللي سحقوا بالظلم مين الشيطان طب واللي سحقوا بالعدل الآب لأن الله قد سر أن يسحقه بالحسن قد سر مع العلم ان اليهود بيقول عنهم المزمور 22 عشان تبقوا عارفين لما راحوا عند الصليب كان المزمور شايف اللي هيحصل اليهود بيقولوا ايه قد اتكل على الهه فلينجيه لانه ايه سر به عارفين يعني لانه سر به ايه اصلي زعت في وسط اليهود اسكتوا مش يسوع وهو بيتعمد سمعنا الناس كلها سمعت الآب من السماء أو الله من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب التي به سررت طب فين يا اخويا ما هو على الصليب فين اللي سر بيه لو مسرور بيه ما كان نجاه لكن نسيوا الآية أنه قد سر أن يسحقه بالحزن هو سر بيه في ذاته وسر بيه لكي يسحقه بالحزن وهنكمل الكلام ده عن الصليب لان النهاردة هنتكلم شوية عن الصليب اما السؤال انقذ نفسي من السيف سيف ايه في الحكم اللي حكمه الاب عليه السيف كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف بحدين السيف قال لادم موتا اموت يبقى لازم السيف عشان ادم ينقذ ينزل على مين على يسوع يبقى السيف ده سيف مين سيف الاب سيف الاب طيب نمرة اثنين ومن يد الكلب وحيدتي مين هو الكلب اليهود بيبصوا للامم على انهم ايه كلاب عشان كده على فكرة لما جه يقول ومن يد الكلب وحيدتي لها حتة ثقبوا يدي ورجلي مين هم اللي ثقبوا يديه ورجليه ال... لا مش اليهود الرومان الامم هم اللي قاموا بعملية الصلب مش اليهود ما هو بيلاطس قال لهم خدوه اصلبوه بمعرفتكم قالوا له لا مش احنا اللي نصلبه انت وجنودك اللي تصلبوه عشان كده اللي عم اللي قاموا بعملية الصلب الرومان لكن اللي حرضوا اليهود والدليل على ذلك ان المسيح يسوع قال لبيلاطس اللي هو بيمثل الرومان قال له اللي سلمني اليك له خطية اعظم يعني انت ليك خطية وهو خطيته اعظم منك مع انه في قانون الدولة عقوبة القاتل اصعب من عقوبة المحرض صح ولا لا لكن عند الله عقوبة المحرض اصعب من عقوبة القاتل لان اليهود هم اللي حرضوا على قتل يبقى عرفنا السيف سيف الاب الكلب رمز ايه الرومان الامم يعني فاكرين المرأة لما جت اممية قال لها ليس جيد ان يؤخذ خبز البنين ويطرح ليه للكلاب طيب نمرة ثلاثة خلصني من فم الاسد اللي هو مين الشيطان ابليس ما هو دول اللي مت... اللي واقفين ضده ابليس ابليس استخدم مين استخدم الكلاب اللي هم الامم واستخدم اليهود ومن قرون بقر الوحش ايه كلمة قرون بقر الوحش عشان تبقى مين هم قرون بقر الوحش اليهود تقولوا لي جبتها منين من الكتاب المقدس نفسه لان في الكتاب المقدس هو بيقول ايه احاطت بي سيران اقوياء بشان اكتنفتني في منطقة في اسرائيل اسمها بشان فيها مراعي خصيبة وبتتربى فيها اكبر بقر وحشي ولما ترجعوا لسفر عاموس الله يخاطب اسرائيل ويقول لهم يا بقرات بشان خزيتموني شوف ربنا بيقول لهم ايه يا يعقوب يا اسرائيل يا بقرات بشان يبقى اذا قرون بقر الوحش اللي هم مين اليهود وقرونهم يعني ايه رؤساء الكهنة القرون يعني اعلى حاجة ايه فيها القيادات رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة اللي دبروا الخطية واحد بيسأل سؤال بيقول في شريعة النذير كل اللي لمس ميت يتنجس والرب يسوع كان بيلمس الميت كيف وهو القدوس ولم يتنجس اصل دايما القوي يؤثر على الضعيف مش الضعيف اللي يؤثر على القوي القوي يؤثر على الضعيف فالخطية قوية واحنا ضعف الخطية قوية واحنا ايه ضعف فلو احنا لمسنا الخطية الخطية تنجسنا لان القوي يؤثر على الضعيف والدليل على ذلك من يمشي على النار ولا تكتوي رجلاه من يحتضن النار ولا يكتوي صدره نار الخطية لكن بالنسبة للمسيح اقوى من ايه من الخطية عشان كده هو الوحيد يقول عنه الكتاب ورجلاه شبه نحاس نقي كأنهما محميتان في أتوف ونار الأتون أقوى من نار إيه العاد لأن نار الأتون أقوى كم ضعف سبعة أضعاف يعني عايز يقول إنك أنت لما تدوس على النار النار تحرقك لكن هو لو داس عليها يحرقها طب ما اي واحد يلمس واحد ابرص يعمل ايه يتنجس لكن يسوع يلمس الابرص ويشفيه حد يقدر غير يسوع يلمس الابرص عارفين اليشع لما جاله نعمان السرياني قال انا كنت فاكر ان يطلع ويمشي ايده على المرض قال له يمشي ايده ايه ده لو لمسك يبقى نجس لو لمسك يبقى نجس عشان كده حتى اليسع ما رضيش يطلع يشوف ايه يشوفه خالص قالوا له قولوا له يروح يخطب سبع مرات في الاردن واشمعنى الاردن قال له لان اللي هيتعمد في الاردن هو الوحيد اللي يشفي كله برص اللي يشفي كله برص لكن يقدر يلمسه مين يقدر ما اللي هيلمس ابرص يتبرص يبقى بقى ناجس خلاص لكن يسوع يلمس الابرص يشفيه ويلمس الاعمى يفتحه والاعرج يقومه والأعرج يخليه يقفز والميت يقومه وبيقول طوبى لمن لا يشك فيه في سؤال ثاني بيقول في أمثال 28 بيقول في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم ما معنى هذه الآية المسيح عشان حب البشرية وعايز يخلصهم وعايز يورثنا نبقى ورثة فكان لابد ان علشان يتم ده كله لابد ان يمشي في طريق ايه طريق العدل مش طريق ايه الرحمة طريق الرحمة يعني ايه يسامحك ولو سامحك هيخليك كأحد أجرائه لكن عشان يرجعك ابنه لازم يدفع الأجرة بالكامل واحنا خلصنا مش على حساب الرحمة احنا خلصنا على حساب ايه العدل صحيح الرحمة قدمت المسيح لينا والمسيح خلصنا بايه بالعدل مش بالرحمة الاديان التانية يقول لك ربنا رحيم رحيم يعني يعني منصح منصح الظفر تغلط وتمسح ايدك فيه طبعا لا لكن احنا ربنا عادل وخلصنا بالعدل عشان كده حتى يقول لك ان اعترفنا بخطايانا كان المفروض يقول امين ورحيم لا امين وعادل حتى يغفر خطا بيغفرها بالعدل اه لان هو دفع الاجره بالكامل واحد بيقول في لقا 10 30 في مثل السامر الصالح اجاب يسوع وقال انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحه يعني واحد نازل من اورشليم لاريحه فوقع بين لصوص اردت ان اعرف وضع البلدين على الخريطة فنظرت في الخريطة المرفقة بالكتاب المقدس فوجدت بوضع البلدين وضع صعود وليس نزول فلماذا قال الرب يسوع انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحة صاحب السؤال بيقول ان ان اريحة تبقى شمال شمال ايه اورشليم فهو بيفتكر ان كلمة نازل يعني ايه يعني نازل للجنوب النزول مش حكاية جنوب ولا شمال النزول من فوق لأسفل مش من فوق ولا أسفل فالجنوب دايما مرتفع والشمال دايما منخفض وده موجود في غالبية الكرة الأرضية في الجيولوجيا حتى تلاحظوا ان الصعيد بتاع مصر عالي وال- والدلتا واطية عشان كده نهر النيل بيبقى نازل منحدر منحدر منين من الجنوب للشمال مش من الشمال للجنوب ما لو الشمال في قصدك عالي كان عمر نهر النيل ما هيصب في البحر المتوسط صح ولا لا لكن كون ان المية بتجري يعني اسوان عالية السودان اعلى اثيوبيا اعلى فهو نازل من الجنوب للشمال فكلمة انسان نازل من اورشليم لان اورشليم على جبل المريح حتى عالية واريحة في وادي اسمه وادي اريحة فهو ايه نازل من الجنوب الى ايه الى الشمال هو صاحب السؤال افتكر النزول يعني الاتجاه للجنوب واحد بيسأل سؤال بيقول وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فاخذ واحدة من اضلاعه وملى مكانها لحما وبنى الرب الاله الضلع الذي اخذها من ادم امرأة لماذا لم يخلق الله حواء كما خلق ادم اي من التراب طب ما حواء برضه مخلوقة من التراب لو الله خلق ادم من التراب وخلق حواء من التراب يبقى الاثنين طلعوا من ايه من عجينتين دي عجينة ودي عجينة يبقوا بقوا ايه بقوا اثنين لكن الله عايز يخلي الاثنين ايه واحد عايز يخلي الاثنين واحد فخد حتة عجينة واحدة عمل منها ادم وخد من ادم ضلع عمل منه حواء وعلى رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيقول ان الله لو خلق حواء من عظم راسه كانت داست عليه ولو خلقها من عظم رجليه كان داس عليها لكن هو خلقها من ضلع فوق قلبه عشان يحبها وفعلا ادم اول ما قام من نومه قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي هذه امرئ امرأة لانها ايه من امرئ اخذت يعني ضلع امرئ يعني ضلع فاخذت من هذا ايه من هذا الضلع علشان يكونوا الاثنين واحد وعلى فكرة لما تقروا في سفر التكوين تلاقوا ربنا دايما يكلم ادم وحواء يا بلغة المفرد يا بلغة ايه الجمع اول ما نتكلم بلغة المثنى الشيطان الشيطان اول ما نتكلم عارفين الحية اول كلمة قالتها ايه احقا قال لكما الله ايه يا شيطان قال ما انا اخليهم اتنين عشان اقسمهم على بعض ومعروف البيت اذا انقسم على ذاته يخرب واحد بيقول ل- لماذا يرش يرش الماء يرش ابونا الماء اخر القداس دايما الروح القدس يرمز اليه بالماء سكيب الروح اسمه ايه سكيب الروح ويتكلم عن الروح القدس يقول لك اعطيكم المطر المبكر والمطر ايه المتأخر يعطيكم المطر المبكر ويعطيكم المطر المتأخر المبكر اللي هو بدأ معهم الله لكن المتأخر اللي هو في آخر الزمان وفعلا الروح انتقت على التلاميذ في بداية الكنيسة والروح القدس هينسكب أكتر في آخر إيه؟ الأيام برضو في آخر الأيام أسكب من روحي على بنيكم وبناتكم فيروا رؤى ويحلموا أحلاما وكل المعجزات اللي بتتم وكل الأمور اللي بتشوفوها ويمكن تلاحظوا في أيامنا دي أكتر نشاط بيقوم به الروح القدس في أيامنا دي صراحة خلينا واقعيين يعني لو ترجعوا لناس فيكم اللي هم سنهم تجاوز الخمسين يعرفوا ان الكنايس كانت بتتربط بسلسلة يتصلى القداس يوم الحد ويخلص القداس تتقفل الكنيسة وتتربط بسلسلة لغاية ما يجي القداس ايه اللي بعده صح ولا لا الناس الكبار ده في كل الكنايس لكن دلوقتي اتفتحت كناش بنسمع زمان عن الخدمات وعن إخوة الرب وعن المحتاجين وعن وعن وعن الأمور دي كلها والخدمات فانسكاب الروح في آخر الأيام نشاط قوي وفي نفس الوقت الارتداد برضه نشاط قوي لأن الاثنين ماشيين مع بعض الاثنين ماشيين مع بعض عشان كده الروح القدس هينسكب في الأول وينسكب إيه؟ وينسكب في الآخر ففي طقس الكنيسة ان ابونا بيرش المية على الشعب كأنه بيقول ان الروح القدس ينتكب عليكم ويرافقكم في الرحلة بتاعتكم بعد ما تطلعوا من الكنيسة عشان به نحيا ونتحرك ونوجد برضو سؤال تاني الظاهر من صاحب السؤال لماذا يحمل الشماس البشارة والصليب عند قراءة الانجيل ويلف حول المذبح الطقس ده عملته الكنيسة بس يمكن احيانا الشمامسة بيمارسوه غلط الشمامسة بيمارسوه غلط آه الشماس عشان تبقوا عارفين درجة اقل من ايه من الكاهن درجة اقل من الكاهن وربنا في محبته تتصوروا الدرجة العالية يديها آه خلفية اقل من الدرجة ايه الواقية يعني مثلا تبص تلاقي ال ال الشماس في درجته اقل من الكاهن لكن في معرفته سباق عن الكاهن سباق عن الكاهن ليه يا رب عملت كده قال عشان اعمل وحدة واحدة وربطة واحدة محدش ينفرد ايه بالفكر مثلا تبصوا تلاقوا في سقف الكنيسة ابونا اللي هو الدرجة الاعلى يسأل الشماس اللي هو الدرجة الاقل ويقول له من هو ملك المجد يعني ابونا درجة اعلى يسأل الشماس من هو ملك المجد الشماس يقول له ايه الرب القوي الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد مين اللي بيعلن دي الشماس ومين اللي بيسأل الكهف الشماس اول من يشعر قبل القسيس باتمام سر الخلاص عشان كده هو ابونا لسه بيسال اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اللي هو لسه هيباركها خلصت حقا انا انا حسيت بالخلاص ومع روحك ايضا يعني يا ريت انت تحس زيي يبقى الشماس سبق القسيس في دي الشماس سبق القسيس في دي الشماس الكاهن يؤمر الشعب شليل للصلاة ايه صفوا طب والشماس يؤمر الملائكة قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات دي ما يقولهاش ابونا دي بيقولها الشماس بيتجه اتجاه سماوي على هذا النمط لما ربنا بيحط عشان كده بيربط يعني مثلا في طقس الكنيسه تلاقي رباط الشعب يبوس على ايد ايه القسيس القسيس يغسل رجلين الشعب هنشوف ازاي لما بيربط انت بتدوس على ايده ليه ابويا وهو بيغسل رجله ليه ابنه الاب بيغسل رجلين ابوه ابنه يبقى هنا الرابطه الكامله مفيش واحد ينفرد انفراديه كامله بكل العظمه والبركات ما احنا لو رجعنا لطقس الكنيسه نلاقي طقس الكنيسه بيوزع في عطاياه بيوزع في عطاياه على رأي واحد جه مرة بيقول لي بيقول لي واحد بيعايرني بيقول لي انتوا بتبصوا على ايدين القسيس فانا اتكسفت قلت له قول له والقسيس بيغسل لنا رجلينا والقسيس بيغسل لنا رجلينا ايه رأيك بقى ايه رأيك في الحب ده الاب الكبير ينحني يغسل الرجلين والابن ينحني يبوس على ايدين ابوه وهنا بيبقى الرابطة الكاملة لان المسيحية مسيحية ابوة وبنوة لانه جعل الابوة مثل ايه مثل الخراف مفيش سيادة وعبيد عشان كده نبص نلاقي السؤال بتاعنا بقى عند قراءة الانجيل الكاهن يحمل الصليب والشماس يطلع بالبشارة بالبشارة بس عندنا طبعا الشماس يروح طالع لك بالبشارة وايه والصليب مع بعض ده غلط مش في طقس الكنيسة خالص الصليب ده هدف والبشارة اللي بتشرح الهدف فالشماس طالع بالبشارة وابونا طالع بالصليب بعد ما يقول ايري نباسي يروح مسلم الشماس الصليب فيروح الشماس حاطط الصليب على البشارة يعني كأنه بيقول لو احنا خدنا كلمة الله وخلينا هدفها الكتاب المقدس يبقى نقدر نوصل للخلاص عشان كده يا ناس هيتقري الانجيل فيا ريت هم رافع ايده البشارة دي المربعة الفضة الاربع اناجيل كل هدفها ترسم لك المسيح مطلوب قدامك وهم داخلين بص هما بره الشمس كان معاها البشارة وابونا كان معاه الصليب هتنعكس الشماس يبقى معاه الصليب وابونا يبقى معاه البشارة بس هما داخلين وبيلفوا ابونا بيقول جملة الان يا سيد اطلق نفس عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصك ودي اللي قالها مين سمعان الشيخ لما حمل المسيح ولف بيه وقال الكلام ده فهو بيقول له انا كويس شفت خلاصك شفت الانجيل انضم الصليب انضم للانجيل وظهر الخلاص الكامل في الكلمة اول ما يخلص الحتة دي
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة السيدة العذراء عياد بيج شبرا تقدم ايضا للاب الموقر القس ارميا بولس يوم الاحد المبارك الموافق 5 اكتوبر 97 في انجيل يوحنا الاصحاح 12 آية 32 الله يجعلنا سامعين وعاملين بالكلمة له المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد آمين.
وقفنا المرة الماضية عندي سؤال لماذا الصليب ناس كتيرة بتسأل السؤال ده ليه المسيح اتصلب واحنا وصلنا في انجيل يوحنا اصحاح 12 لغاية الآية اللي بيقولها الرب يسوع في آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع يمكن واحد يسأل سؤال طب ما ممكن يكون يقصد الارتفاع يعني ايه الصعود لكن الآية اللي بعديها توضح توضح يعني آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع 33 قال هذا مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يموت تبقى فهمت الآية وأنا إن ارتفعت عن الأرض يعني إيه ترتفع يعني طريقة الموت ونيجي نسأل السؤال ليه المسيح مات مصلوب ليه لعدة أسباب لو قعدنا العمر كله نتأمل في الصليب مش هنخلص لو قعدنا العمر كله نفضل نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم عن الصليب وبعد ما نوصل هناك نلاقي اللي اتكلمناه عبارة عن شجرات بسيطة جنب عمق لان سنرى كل شيئا وجها لوجه لكن بحي... ب... ب... بحسب امكانياتنا البشرية وبحسب الم- الومضات اللي بيعلنها لينا الروح القدس يعلنها لينا عن طريق الكلمة الله نجد امور كتيرة بتوضح ليه الصليب اول حاجة الصليب شجرة الصليب شجرة مصنوع من الشجر والشجرة هي كانت سبب ضياع آدم أخطأ فمد إيده على الشجرة وكل والإيد اللي تتمد على حاجة حرمها الله المفروض تتسمر في مكانها الإيد اللي تتمد على حاجة حرمها الله تتسمر في مكانها تقف مشلولة والرجل اللي مشيت لهذه الشجرة برضه تتشل وتتسمر في مكانها لان عنده وصية الله ادم كل من الشجرة وبعد ما كل من الشجرة وغلط غطى نفسه بورق الشجرة وبعد ما غطى ورقه من ورق الشجرة لما سمع صوت ربنا راح اختبأ خلف الشجرة يعني الشجرة كانت سبب العصيان وكانت سبب التغطية الذاتية وكانت سبب الاختفاء من وجه الله من ناحيته لما كان بقى عبد الابليس يبقى ابليس استفاد من غلط ادم ان بقى سيده وهو بقى عبد فقابلت الانسان ان سلطت عليه ابليس بالنسبة للانسان عرته يبقى رفعت راس الشيطان وحطت راس الانسان ده في الاكل طيب وفي التغطية تعرية عرت ورق التين ما ينفعش واتضح ان ورق التين لعنة عشان كده الرب يسوع لعن شجرة التين فمن ناحية الانسان عرته طب ومن ناحية الله حطت فاصل بين الله وبين الانسان يعني خصام بقى فيه حاجة بتفصل مش بيقول والحاجز المتوسط ايه هو الحاجز المتوسط الشجرة ادم انت فين وربنا اللي بينادي وكلمة انت فين مش معناها مش شايفه لا مش سؤال استفساري سؤال ايقاظي بصحيح زي المدرس لما يدخل الفصل ويروح سائل سؤال مش بيسأل سؤال عشان يستفسر من الطلبة لكن بيسأل سؤال عشان يهيئ ذهن الطلبة للي هيحصل لما بيقول له قايين اين هابيل اخوك فين اخوك الراجل افتكر كده بسذاجة ان اين اخوك افتكر ان ربنا مش عارف فدي جرأت وقال له انا حارس لاخوي حطيتني حارس لاخوي فهنا احبائي الصليب عند الصليب المسيح حب يرد اختار الشجرة عشان يرد اللي ضيعه آدم نمرة اتنين عند الصليب المسيح اتصلب بين السماء وبين الارض يعني اتصلب فين في الهواء وش معنى اتصلبت في الهواء يعني في عقر دار الشيطان لان الشيطان اسمه رئيس سلطان ايه الهوى تصور لما واحد كده يروح يقابل في وسط مملكة يدخل عرين الاسد شوف يدخل عرين الاسد ويحاربه في قلب العرين وهنا التحدي والله لما حب يحارب الشيطان ما حاربوش بالقوة لان لو حارب الله الشيطان بالقوة كان اباده كان اباده ما في ناس كتيرة تسأل السؤال ليه ربنا سايب الشيطان ما ابادش ليه الله الشيطان لو اباد الله الشيطان لسقط بر الله يعني ايه سقط بر الله عشان تبقوا عارفين لان الشيطان لما خلى ادم يغلط ما اجبروش خلينا صرحة ما مسكش